السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وعندي اليوم دليل على أنني أحبكم أكثر من حبكم أحبكم أنا حبي لكم أكثر من حبكم لي بدليل أنني جئتكم بالعافية نسأل الله عز وجل لي ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية إخوتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله مع كيف وأخواتها كيف واخواتها كيف نصل الى الجنه كيف نصل الى الله كيف تصلح قلوبنا كيف كيف واخواتها اخواتها كيف ننجو من الفتن كيف نهرب من الفشل كيف نعالج مشاكل الاولاد كيف نواجه معاناه الحياه كيف واخواتها كيف كيف يرضى عنا ربنا كيف اليوم قبل اخواتها كيف نحب النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في المره السابقه في الحلقه الماضيه تكلمنا عن كيف تدخل الجنه وذكرنا هنالكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أبى يعني رفض رفض دخول الجنة يا ترى أنت راغب ام رافض راغب في دخول الجنة ولا رافض دخول الجنة قول لي راغب طبعا حد يرفض الجنة قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما قلت المرة اللي فاتت ان هؤلاء الذين يطعنون في السنة يقولوا ان الاحاديث كلها ضعيفة موضوعة مفيش حاجة اسمها سنة قلنا ان هؤلاء قوم لا يفقهون او عيبهم بس انهم مش فاهمين الموضوع عشان كده الاسبوع اللي فات جبنا سبوره وحطينا بالورقه والقلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في مجلسه وسمعوا عمر وعمر كلم ابنه ابن عمر سمع قال سمعت ابي والحدثني ابي وبعدين سمع من ابن عمر خادمه نافع وبعدين مالك سمع من نافع وهكذا القصة ما هياش ان احنا بنقول ده قصة ابو زيد الهلالي ولا آه، قصص الف ليلة وليلة ولا الناس هي المشكلة ان الناس مش فاهمين لو فهمنا قصة ورود الحديث النبوي نفهم ان هذا الحديث ايضا محفوظ بحفظ الله لان ربنا لما يقول لنا ببساطة اطيعوا الله واطيعوا الرسول طيب احنا متفقين اطيعوا الله يعني القرآن كلامه واطيعوا الرسول فين الرسول مات صلى الله عليه وسلم فداه ابي وامي ونفسي طب نطيع الرسول ازاي يعني سنته يعني لما ربنا يقول لنا فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول طب ردوه الى الله كتاب الله والرسول نرده لمين يعني ربنا بيحلنا على هوى اذا كان ما فيش سنه على ما فيش لا من اجل ذلك لان ربنا قال لنا اطيعوا الرسول وقال لنا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فأمرنا بالرد إلى الرسول يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحلنا على واقع على شيء موجود على شيء محفوظ علشان كده تعهد الله بحفظه وزي ما قلت القصة المرة اللي فاتت ان ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عربي في وسط عرب ربنا جهز العرب اذا اراد الله شيئا هيأ له اسبابه فلذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل العرب حفاظ لانهم كانوا اميين ما كانوش بيقروا ولا بيكتبوا ما كانش في ايدهم ورق كان الواحد يقوم في السوق عكاظ كده من دماغه يروح قايل قصيده 100 بيت وكل اللي قاعدين يحفظوها وتنتشر في الافاق حفظوها من اول مره سمعوها ربنا اعدهم بكده لكده عشان يحفظوا ربنا جهزهم حضرهم اختارهم نقاهم كان الصحابي زي ما قلت لما يقول انس احصينا سبع عشرة شعرة بيضاء في لحية رسول في رأس رسول الله ولحيته يبقى عدوا كام شعراية بيضة عدوه اللي عد كام شعراية اللي قال دخلت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا واضعا احدى رجليه على الاخرى لما يقول لك دخلت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة افترش قدمه اليسرى فجلس عليها ورفع اليمنى وثنى أصابعه إلى جهة القبلة ووضع كفه اليمنى على رجله على ركبته اليمنى رافعا أصبعه يشير بها ووضع كوعه ووضع مرفقه الأيسر على رجله اليسرى وصف دقيق كأنك شايفه بعينه عشان كده الرسول لما يقول لك صلوا كما رأيتموني أصلي تلاقي الحديث بتقول لك إزاي كأنك تراها كأنك شايفه بعينك هي دي الناس اللي مش فاهمة السنة بيتكلموا جرايد وتخبيط هو مش عارف هو مش فاهم لكن انت لما فهمت بقى السنة دي جات لك ازاي ووصلتك ازاي تبقى على يقين منها فتبدأ تعمل لأنك متأكد إن النبي قال الكلام ده متأكد تماما لما أقول لك حديث صحيح يبقى تأكد إن النبي قاله لكن أعمل بيه إزاي يا جماعة دايما على دماغي إزاي يعني كيف ها يعني كل ما أقول إزاي يبقى أنا قصدي كيف وأخواتها ماشي آه كيف وأخواتها إز... إزاي أعمل بحديث كيف أعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دايما كل ما اجي اقول ازاي وعلى طول في حياتنا كيف دي كيف واخواتها الاقي حديث النبي صلي عليه والله الواحد يزعل منكم لو ما صليتوا على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما كان امرنا باوامر كان بيحبنا يحب الامه دي يحب الامه دي لدرجه انه ما كانش بيعرف ينام ما كانش بيعرف ياكل ويشرب كانت الامه همه اله- همه وشغله الشاغل وكان نفسي في اول حلقه وفي اخر حلقه ادعو لاخواننا اللي بيقتلوا ويشردوا النهارده اسال الله عز وجل ان يحفظ اخواننا المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين اللهم نج المسلمين اللهم انج المستضعفين من المؤمنين اللهم انتقم من اليهود الظالمين ومن الكفار والمشركين الذين يؤذون الموحدين المسلمين اللهم انا نسالك ان تنجي اخواننا في لبنان وفي فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان اللهم نجهم وكن لهم ولا تكن عليهم اللهم احفظهم اللهم امكر بمن مكر بهم اللهم اعنهم وانصرهم يا رب العالمين مآسي عجيبة جدا لكن شوف تذكرت ده وانا بتذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حافظ ح- حامل هم الامه على طول هم الامه شغله ربنا قال كده لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ربنا يقول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم كان حامل هم الأمة ويفضل حامل هم الأمة أنا بقول لك بيقشعر جلدي لما اسمع حديث كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليتنا نرى إخواننا يا شوف بيقول ليتنا نرى إخواننا عنك أنت بيقول يا ريتنا أشوف إخوان ألسنا ب... أو ألسنا بإخوانك قال بل أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بعدي يؤمنوا بي ولم يروني الشاهد ايه كيف اعمل بالحب انك تحبه احب النبي صلى الله عليه وسلم بس تحبه حب حقيقي وليس حب ادعاء وليس حب كلام دايما اقعد اقول انا عايز اتكلم عن الحب ولعلها تيجي معانا حلقة تانية إن شاء الله نتكلم عن الحب كيف آه، كيف أخواتها فش... آه عايزين نحب بس... نحب بجد فالشاهد تعالوا نشوفوا الصحابة كيف كان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص تأخر إسلامه عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ومعاوية بن أبي سفيان الشلة دي أسلموا متأخرين شوية فعمرو بن العاص لما أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بيه وأظن قلت لكم القصة دي قبل كده إن سيدنا عمرو قال كنت أظن أنني أحب أصحاب رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته يوما يا رسول الله أنا أحب إليك أم أبو بكر قال بل أبو بكر قلت فأنا أحب إليك أم عمر قال بل عمر سبحان الله العظيم أحيانا ما بيبقاش في مجال للمجاملات بيبقى لازم الحق الحديث برواية تانية قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قلت فمن الرجال قال أبوها آه، أنا كنت جاي النهاردة ومعايا حديث آه، من أحب حسينا فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة ولكن طلع الحديث ضعيف عايز اقول ان حب النبي صلى الله عليه وسلم بيستوجب حب آل البيت ق- قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قل لي امال ايه مشكلة الشيعة لا الموضوع مش كده خلي بالك احنا بنقول ان احنا حب آل البيت شرط من شروط صحة الايمان من شروط الايمان بلاش اقول صحة من شروط الايمان شرط من شروط الايمان انك تحب النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه فمن شروط الايمان انك تحب النبي ومن شروط حب النبي انك تحب آل البيت فسيدنا الحسين وسيدنا علي وسيدنا الحسن وستنا السيدة فاطمة رضي الله عنهم دول مش على راسنا لا جزمتهم على راسنا لا مش جزمتهم بس لا ده التراب اللي تحت جزمتهم على راسنا لا لا لا مش التراب اللي تحت جزمتهم على راسنا ده احنا نكحل بعيوننا لو دي اوامر الشرع لو دي اوامر الشرع الشرع بيقول ايه هو ده الحب عبادة فالقضية مش قضية شيعة وسنة لا ده إيه إيه إيه اصل الناس مفكرينها كده حرب قال البيت دول بتوع الشيعة وبعدين ابو بكر وعمر دول بتوع السنة لا لا لا الوضع مش كده لا ده قال البيت دول بتوعنا وابو بكر وعمر بتوعنا مش بتوعنا ده دين ده شرع افهموني ها ها افهموني ده دين ده شرع احنا عايزين نشوف ربنا بيقول ايه النبي بيقول ايه ضبط المسألة نحبهم ازاي نواليهم ازاي إيه، ن- نودهم ازاي قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة مودتهم ازاي فالقضية في اعتقادنا اعتقادنا دي عقيدة ان ان آل البيت بيحبهم لازم حبهم فرض فرض زي ما قلت لك شرط في الايمان بنحبهم لكن مش معنى ان احنا نحبهم ان احنا نعبدهم من دون الله ان احنا نفكر ان هم بينفعوا ويضروا انهم بينفعوا ويضروا من دون الله لا اهل البيت احنا بنحبهم زي ما ربنا قال وزي ما النبي قال بنحبهم من قلوبنا من شغاف القلوب يعني لما اقول سيدنا الحسين يا جماعه عشان في حاجات بتوجع ما ينفعش تتقال اللي يروح يقول يا سيدنا الحسين اديني ولد عشان انا ما بخلفش يا سيدنا الحسين انا عايز اسافر سفرني يا سيدنا الحسين انا مريض اشفيني مش مش ده الحب مش دي الموالاه مش دي الموده انا بقول اللي بيوجع ايه بقى هنا اللي بيوجع ان انا اقول ان سيدنا الحسين لما كان في كربلاء مع سبعين من آل البيت لما قتلوهم وذبحوهم ده اللي بيوجعني كان سيدنا علي زين العابدين علي بن الحسين زين الع... زين العابدين رضي الله عنه سيدنا علي كان مريض بالحمى وسيدنا الحسين ما قدرش يجيب له كوبايه ميه ما قدرش ما قدرش تقول له انت النهارده يا سيدنا الحسين دخلني الجنه ينفع الحب ان انا بحبهم من قلبي كل ما اذكرهم اتربى عنهم ادعي لهم وكتير يقول لي تدعي لهم انت مين انت عشان تدعي لهم واقول له يا اخي ده سيدنا النبي طلب مننا ان احنا ندعي له صح مش قال كده صلوا علي ثم سالوا الله لي الوسيله يبقى هو طلب مننا ان احنا ندعي له وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبقى ادعي لاصحابه وادعي لآل البيت ثم القضية ما هياش خناقة ما هياش خناقة يا علي يا ابو بكر لا ليه ابو بكر كان بي- النبي بيحبه ولما عمر صلى بالناس والرسول مريض الرسول غضب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر إلا أبو بكر لما سئل من أحب الناس إليك قال أبو بكر اللي يكره ابو بكر نعمل فيه ايه اللي يلعن ابو بكر وعمر نقول عنه ايه اللي يكره امي امنا ام المؤمنين عائشة ويلعنها ويسبها ويخوض في عرضها نقول عنه ايه لا احنا عقيدتنا عقيدة اهل السنة العقيدة الواضحة الجميلة الرائعة الرائقة ان الصحابة اتفقوا والرسول صلى الله عليه وسلم اوصى ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين اعتقادنا بمنتهى الوضوح والصراحة ان افضل الامة ابو بكر ان افضل الامة ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة ثم اهل بدر ثم اهل بيعة الشجرة ثم بقية الصحابة ده عقيدة مش عشان احنا بنألفها ولا على هوانا ان احنا بنحب فلان اكتر من فلان لا ده دين يا جماعة دين عشان كده ما ينفعش الكلام غير بالحق ازاي احبهم بعد ما نسمع الاذان من مكة المكرمة الاذان على توقيت السعودية اذان المغرب احنا لسه قدامنا شوية انا بحبكم في الله ردد الاذان وبعد ال... او بعد الاذان صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ادعي لسيدنا النبي بالوسيله والفضيله والدرجه العاليه الرفيعه والمقام المحمود واوعى تحول لا هنا ولا هنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا اخوتي في الله اسال الله جل جلاله ان يرزقنا واياكم الحج والعمره والا يحرمنا من الحج والعمره الكعبه دي من نعم ربنا علينا الكعبه دي مغناطيس افئده الناس واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا مثابه بيت بني من الحجر وأضيف إلى الله بيت الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال الكعبة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة وتقبل منا الحج والعمرة آه كيف وأخواتها كيف نحب النبي كيف نتابع النبي كيف نطيع النبي كيف نعمل بسنة النبي كيف نحافظ على سنة النبي كيف نعمل بحب كيف نستقر ونستمر على هذا كيف نصر ونحرص كيف ندقق ونبقى محسوكين في السنة ومتابعة النبي كيف واخواتها تعالوا نشوف نماذج بس عشان بنقول كده يا جماعة ان الحب ده مسألة قلبية المسألة القلبية دي ما بتحتاجش يعني مش عارف افهمكم ازاي بس عايز اقول ان الحب ما بيحتاجش صراط وصراخ زي العيال بيعملوه اليومين دول في اغانيهم ومزيكتهم ورقصهم ومولد اللي هم بيعملوه لا لا ده الحب ده يا جماعه مشاعر في القلب لما المشاعر دي في القلب بتطلع بتبان في العينين بتبان في النطق والكلام بتبان في, في, في رعشه في بتبان في صفره في الوجه وعرق ودموع لما يذكر المحبوب بتبان بتبان شوف تعالوا تعالوا نشوف موضوع اصلي في زمن التمثيل موضوع حقيقي في زمن التقليد عمرو بن العاص يقول ما كان احد احب الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجل في عيني منه وما كنت اطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه هو ده الحب الحب مع الإجلال قلت لكم يا جماعة إن في ناس بيغلطوا في حق ربنا بزعم إنه بيحبه بس بيبقى حب مجرد عن التعظيم والإجلال فبيسيء الأدب مع الله حبنا لله وحبنا للنبي لا لا لا مش عايزين نخلط المواضيع ببعضها حبنا لله جل جلاله ده حاجة حبنا لسيدنا النبي ده حاجة تانية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حبنا لآل البيت ده حاجة تالتة حبنا للصحابة ده حاجة رابعة هو الموضوع كده الحب كل حب له له معنى له طعم له حجم له دور لاننا بنعبد ربنا بالحب ده ما هوش حب مزاج ما هوش حب شهوة ما هوش ما هوش حب هوى وانما حب عبادة بحب ربنا حب عبادة فبحبه مع التعظيم والاجلال بحب سيدنا النبي بس لا اخلط ما لله من حق بما للرسول من حق الله الله الله الله حبك لربنا موضوع مختلف وحبك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحب سيدنا النبي لله لأن الله أمرنا بذلك لأن ربنا أمرنا بكده ثم بحب آل البيت للنبي ولله لأن ربنا اللي أمرنا بحب النبي أمرنا بحب آل البيت قل أمر الله للنبي لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة فآل البيت احنا مفعمين بحبهم مفيش حد في الدنيا بيحب آل البيت قدنا قد أهل السنة لأننا نحبهم ملء شغاف قلوبنا حبا لله وحبا لرسول الله عبادة نتقرب بها إلى الله نتقرب بهذا الحب إلى الله طلبا لرضاه والجنة بنحبهم بس زي ما بقول كده بنحبهم ازاي زي ما ربنا يريد والنبي يريد مش برضو على هوانا ولا ان احنا نعطيهم من الحق كحق النبي ولا النبي ياخد حق كحق الله لله حق وللرسول حق ولآل البيت حق وللصحابة حق كل يأخذ حقه بقدره ومقداره على مراد الله ورسوله عبادة عبادة دين دين مش دماغ شوف الصحابة كانوا بيحبوا النبي ازاي زي قلت لك بقى ده الحب الاصلي في زمن التقليد ده الحب الحقيقي في زمن التمثيل يقول ايه انس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج على اصحابه من المهاجرين والانصار وهم جلوس فيهم ابو بكر وعمر فلا يرفع احد منهم اليه بصره أسامة بن شريح قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأن على رؤوسهم الطير قاعدين كده عارف اللي فوق دماغه حمامة ولا عصفورة واقفة وهو خايف لا تطير أهم قاعدين قدام النبي كده كده مفيش حركة ولا بيرمشوا ولا بيرمشوا آه شوف شوف الحب والله لا والله دي امثله تملى القلب هيبه في صلح الحديبيه والرسول بعت عثمان بن عفان لما منعوه من العمره فعشان يسعى في الصلح او يسعى في الاستئذان ان النبي يدخل مكه هو واصحابه يعتمروا اذنت قريش لعثمان في الطواف قالوا له انت دخلت مكة فروح اعمل العمرة بقى طوف واسعى واعمل عمرتك قال والله ما كنت لافعل حتى يطوف به رسول الله هو ده الحب هو ده الادب هو ده الحب المنضبط اصل هو لو جه يقولها يفكر فيها كاحكام شرعيه قلت طب انا دخلت مكه دلوقتي وانا محرم وفرصه ان انا اعمل عمره ما يمكن نقاتل واقتل ما تخليني اختمها بعمره ما فكرش لا النبي الاول النبي الاول انا اطوف قبل النبي انا اطوف بالبيت يجي لي قلبي اطوف بالبيت والنبي ممنوع ومحبوس هناك في الحديبيه بره مكه ازاي يطوعني قلبي ما اقدرش ما اقدرش ما طقش سبحان الله عشان كده سيدنا النبي لما بايع الصحابة في صلح الحديبية قبل الصلح على القتال قال وهذه يد عثمان الرسول يبايع لعثمان عمركم سمعتوا عن الحب ده شفتوه عشتوه حسيتوه هو ده الحب شوف حديث قيلة يقول ايه فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفاء القرف القرفصاء أرعدت من الفرق هيبة له وتعظيما حديث المغيرة بن شعبة قال كان الصحابة كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بالأظفار كانوا يدقوا على باب النبي بضوافرهم البراء بن عازب يقول لقد كنت أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر فأؤخر سنين من هيبته هو ده الحب قول لي يا بختهم أصل كانوا عايشين معاه شايفينه قاعدين معاه بيلمسوه بإيديهم ويشوفوه بعينيهم احنا اه اقول لك احنا المحرومين اللهم اللهم كما حرمنا من صحبته في الدنيا اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها فلا تحرمنا صحبته في الجنة يا رب يا رب يا رب احنا اتحرمنا لكن ان شاء الله ربنا مش هيحرمنا مش هيخذلنا في الجنة بس لها شرط اللي معاه في الدنيا هيكون معاه في الجنة واللي يخالفه في الدنيا مش هيشوفه يا جماعة الموقف بتاع بتاع الحوض بتاع الحوض في في الموقف يأتي قوم يقول للملائكة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للملائكة دعوهم فإنهم من أمتي غر محجلين فيهم علامة الوضوء علامة الصلاة وعلامة الوضوء سيبوه أمتي فيقولون لا انك لا تدري ما احدثه بعدك هم صحيح متوضيين وفيهم علامه الصلاه اه لكن ابتدعوا عملوا اللي انت ما امرتش بيه زودوا حاجات في الدين فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير الموقف ده تقشعر منه الجلود يرعب والله يخ- موقف يخوف يرعب انك تبقى جاي من بعيد شفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض ما صدقت قلت اه حبيبي النبي جري جري يروح الملائكه حاسب ممنوع ليه يا رسول الله انت مش عارفني انا انا ايه رايك لو ابتدعت بدعه زي اللي بيعملوها انهم يشتموا صحابي او يأذوا صحابي والرسول يقول لا تسبوا اصحابي وبعدين انك انت تزود حاجه في الدين في عباده ودي هيبقى لها وقفه تانية ان شاء الله مش عايز اطول فيها لكن عايز اقول لك احنا ما شفناش النبي هنا لكن معانا سنته وحرمته ميتا كحرمته حيا وصلي عليه صلى الله عليه وسلم حرمته بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم عند ذكر حديثه لما نيجي نقول قال رسول الله يبقى كأنك شايفه بيتكلم هي دي بقى هنا كيف كيف يبقى لما اقول لك قال رسول الله يبقى انت شايفه بعينك قال رسول الله انت كده شايفه شايفه شايفه بيقول كيف كيف يبقى انت بعينيك شايفه بعينيك شايفه بودانك سمعه وهو بيقول عند ذكره ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وذكر سنته وسماع اسمه آه. لما تسمع حد بيقول سيدنا النبي تقول صلى الله عليه وسلم ايوه اه حاجه تهزك هو ده الحب كيف يا جماعه مش كلام مش ادعاء مش لعبة هي مش لعبة عند ذكره وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته قال إبراهيم أبو إبراهيم التجيبي واجب على كل مؤمن متى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه وأن يتأدب بما أدبنا الله به كتير كنت أقول لك لو النبي نفسه قابلك وقال لك أعفو اللحى وجهك كده قال لك صلوا قبل المغرب مثلا ركعتين خفيفتين لمن شاء لو أبلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين لو قابلك كده وكلمك كده يبقى وضعك ايه بس انا عايز اختم والحمد لله ان ربنا قدرني واتميت الحلقه دي انا بحبكم في الله يا ترى انت بتحب النبي كيف ازاي كيف واخواته استكملها معكم في اللقاء القادم ان شاء الله وقدر احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال